الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه وبعد في كثير من الأوقات بيكون الإنسان مننا وسط أصحابه او هو في المسجد ما شاء الله له حال عالي قوي مع الله سبحانه وتعالى يعني ما شاء الله لما نكون مع بعض في المعتكف بنبقى ما شاء الله حاجه جميله جدا ما شاء الله نبص على الشباب في المساجد حاجه رائعه جدا جدا جدا نشوفهم ما شاء الله مع بعض في دروس العلم حاجه فعلا مفرحه ما شاء الله لا قوه الا بالله نشوف الاخوات وهم طالعين من الجامعه كل اخت لابسه نقاب حاجه جميله جدا جدا جدا ولكن يا ترى ولكن يا ترى هو احنا دايما لما بنشوف الشباب ونشوف البنات ونشوف ابائنا ونشوف امهاتنا لما بنشوفهم في الشارع او بنشوفهم في المسجد او احنا خارجين من المسجد في صلاه جمعه او في صلاه تراويح والرجال والنساء كله خارج كده ما شاء الله بتبقى حاجه مشرحه جدا للصدر ومفرحه جدا ان احنا نشوف الناس كلها على طاعه الله ولكن هو السؤال هو انت كده في بيتك انت كده في بيتك ليك عباده زي ما انت بتعبد ربنا قوي في المسجد كده انت ليك عباده في بيتك ما شاء الله زي بيتي ما شاء الله ليك في الدعوة ونشطة جدا في الدعوة هو أنا لو دخلت بيتك أعرف إن ده بيت مسلم يا ترى كيف تتعاملون مع الله في بيوتكم أخباركم إيه في البيوت هل يا ترى في البيوت البيوت دي عاملة بطاعة الله عاملة بذكر الله ولا أنتوا أخباركم إيه يا جماعة إحنا في كتير من الأوقات خلينا العبادة والطاعة في المسجد يا جماعة خلينا العبادة والطاعة وإحنا مع بعض والواحد مننا لما يكون في بيته لوحده مفيش أي حاجة سبحان الله من اكتر المشاكل اللي بتقابل طبقة الملتزمين او فئة الملتزمين ان بنلاقي ما شاء الله الاب او الام في قمة الالتزام ونلاقي ابنه منحرف نلاقي ابنه بعيد قوي عن ربنا سبحانه وتعالى هنا دايما بنسأل نفسنا هو ليه الاب ملتزم والام ملتزم البيت ملتزم ونلاقي الولد انحرف عارف ليه اصل انت عملت كل عباداتك بره البيت انما في البيت ابنك عمره ما شافك وانت بتعبد ربنا سبحانه وتعالى علشان كده انا هطرح السؤال تاني كيف تتعامل مع الله في بيتك انت كإنسان مسلم ملتزم لازم بيتك ده يكون عامل بالطاعة لازم يكون عامل بالقرب من الله سبحانه وتعالى للأسف الكلام ده مش موجود في بيوتنا ولو نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاقيه كان دايما بيأكد على المعنى ده معنى ان لازم البيت ده يكون واحد طاعة وواحد ايمان وواحد قرب من الله عبادتك مش في المسجد بس عبادتك مش مع اصحابك بس ولا انت نفس الكلام انت كل يوم في قراءه القرآن بتقرأي القرآن بس في بيتك ما بتعمليش كده علشان كده بقول لك كيف تتعاملين مع الله في البيت كيف اتعامل مع الله في البيت اول حاجة لازم البيت ده يكون عامر بالقرآن لازم البيت ده يكون عامر بالقرآن عامر بذكر الله سبحانه وتعالى علشان كده بنقول صدقوني لو بيوتكم ما فيش فيها ذكر ولا فيها قرآن لا بتقعد مع ابنك تعلمه قرآن ولا بتقعدي مع بنتك تعلميها قرآن ولا بتعلموهم ذكر ربنا بيتكم ده بقى مقبرة بيتكم ده مقبرة مش مكان حياة ابدا بيت كل اللي فيه اموات والعياذ بالله ابنك قلبه هيموت وانت مش واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين من حديث ابي موسى مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت بيتكم هيبقى بيت اموات يا جماعة كيف تتعاملون مع الله في البيوت وسيد بن حضير الصحابة بيوتهم كانت عامرة بالقرآن عدي بس مش هقول اخش البيت عدي بس من على البيت تسمع أصوات القرآن ما شاء الله لا قوه الا بالله لهم دوي كدوي النحل دي صفة أمة محمد في التوراة انت بيتك كده بيتك كده سيد بن حضير رضي الله عنه خد ابنه جنبه وقعد يقرأ القرآن يقرأ والفرس تتحرك ويقرأ والفرس تتحرك وعارفين طبعا الحديث ان الملائكة تنزلت لقراءته البارحة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انني لا اعرف اصوات رفقة الاشعريين اذا دخلوا منازلهم بالليل ازاي يا رسول الله ده البيوت كلها شبه بعضها والدنيا ليل محدش شايف اي حاجة في اي حاجة انت تعرف ازاي قال انني لا اعرف اصوات رفقة الاشعريين اذا دخلوا منازلهم بالليل فمن اصواتهم بالقرآن ما شاء الله النبي مر في يوم على واحد منهم ابو موسى الاشعري سمعه عمال يقرأ القرآن فضل النبي يسمع لصوته كده ما شاء الله لا قوه إلا بالله لحد ما أذن لصلاة الفجر والنبي يقول له يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة سبحان الله معقول آه بيوتهم كده بيوتهم بالليل ذكر الله سبحانه وتعالى قراءة القرآن في البيت لا تتوقف أبدا علشان كده كان عبد الله بن عمرو بن العاص بيقول ان من صفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة لهم في الليل دوي كدوي نحل كيف تتعامل مع الله في بيتك في قرآن في البيت في ذكر في البيت ما شاء الله معاك إجازة ومتعلمة القرآن كويس ومعاك سند في القرآن ومتعلمة التجويد ليه أهملت أولادك ليه ما بتعلمهمش قرآن ليه النهاردة دايما عودتوا الأولاد إن هم يتجمعوا على الغداء ويتجمعوا على العشاء ليه ما بتجمعهمش برضه على حلقة قرآن وحلقة ذكر داخل البيت كيف تتعامل مع الله في بيتك واحد بذكرك وقراءتك للقرآن وسط أولادك اتنين كيف تتعامل مع الله في بيتك بإحياء الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى أذكر حديث صحيح ان اتنين من التابعين حبوا يزوروا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في بيته فصلوا الفجر وانتوا عارفين ان احنا كلنا بعد الفجر الناس كلها بتروح ايه تنام الا ما رحم ربي اللي قاعدين بقى جلسه الضحى فراحوا له بعد صلاه الفجر بشويه فخبطوا على الباب ففتح لهم عبد الله بن مسعود فقالوا له يعني سامحنا ومعلش واحنا اسفين وجايين في وقت احنا عارفين ان الاهل هيكونوا فينا يمين فقال الله اكبر الله اكبر اتظنون في بيت ابن ام عبد غفله لا لا لا ده الكل قاعد يصلي ده الكل قاعد يقرأ قرآن ده الكل قاعد يذكر ربنا سبحانه وتعالى كان في الليل يتناوبون فيما بينهم يتناوبون فيما بينهم قيام الليل زي ما كان أبو هريرة وأمه والخادم بيعملوا كل واحد بيحيي تلت من, من الليل ما شاء الله لو كنت بالله كان هؤلاء يحيون الأوقات بطاعة الله سبحانه وتعالى انت كده انت كده علم اولادك ان هم يكونوا كده يحيوا في البيت طاعة الله سبحانه وتعالى ثلاثة كيف تتعامل مع الله في بيتك ثلاثة الصلاة ها انت دايما بتصلي في المسجد وعندك ابنك ما بيصليش عارف ليه لانه عمره ما شافك بتصلي في البيت وليه ما بتصليش في البيت والنبي اكد عليك المعنى لازم تصلي في البيت لازم تهتم جدا من الصلاه في البيت بس النوافل مش الفرائض علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه بيقول اذا قضى احدكم الصلاه في مسجده فليجعل لبيته من صلاته نصيب فان الله جاعل له في بيته من صلاته خيرا ربنا هيجعل لك من بيت في بيتك من هذه الصلاه صلاه النوافل لما تصلي المغرب وترجع البيت تصلي عمدا تصلي عمدا قدام ابنك ما شاء الله لا قوه الا بالله لما يصلي الضحى قدام ابنك ما شاء الله لا قوه الا بالله صلي قيام ليل قدام ابنك ما شاء البيت ده حتما ولا بد الاولاد هيخرجوا منه في قمه الروعه اولاد يحافظوا على الصلاه ما شاء الله لا قوه الا بالله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل صلاه المرء افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه افضل صلاه انك تصلي في البيت الا المكتوبه تصلي في المسجد بنسمع معايا بقى الحديث ده قال النبي صلى الله عليه وسلم عشان اقول لك ليه النبي قال لك لازم تخلي بيتك كده ده اصل من اصول التعامل مع الله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول صلاة الرجل اي النافلة في بيته حيث لا يراه الناس افضل من صلاة النافلة في مسجده ب 27 درجة يا اكيد الصلاة في البيت اعظم من النافلة اعظم من صلاة النافلة في المسجد ليه يا رسول الله عشان اولادك تربية لاولادك واعانه انك تقدر تعبد ربنا من غير ما الناس تكون بتشوفك او بتتفرج عليك تاكيد للاخلاص ان الله جاعل له في بيته نورا ربنا هينور لك بيتك وهينور ليك قلوب اولادك وهينور لك قلبك والنبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا بيقول كده يا جماعه وخدوا بالكم الحديث ده تعالوا نطبقه علينا قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم صلي يا اخي في بيتك صلي يا امي في بيتك صلوا يا جماعه في البيت اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا عارف يعني ايه يعني البيت اللي محدش بيصلي فيه ده قبر يا يعني اللي فيه اموات يا يعني حياتنا ان احنا نصلي ايوه حياتك تصلي في البيت اي نوافل ده امر في غايه الاهميه كيف تتعامل مع الله في بيتك رابع حاجه انك تراعي اهلك وتسالهم اخبارهم ايه في الصلاه اخبارهم ايه في طاعه الله لو قمت بالليل تتعاون معاهم على القرب تتعاون معاهم ان هم يقربوا من ربنا اكتر واكتر النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم بيقول رحم الله امرا والله يا جماعة احنا محتاجين في بيوتنا الرحمة دي رحم الله امرا قام من الليل فأيقظ امرأته أو زوجته فأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل لتصلي فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت, نضحت في وجهه الماء جميل قوي ان البيت كله يبقى متعاون على الطاعة دي إذا صلى الرجل وامرأته إذا صلى الرجل وامرأته ركعتين من الليل كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات انكم تكونوا مع بعض دايما تقربوا دايما مع بعض النبي صلى الله عليه وسلم راح لأنس في بيته أنس بن مالك وجاب أمه وجاب أنس وجاب الخادم وقعدهم في البيت وقال لهم يلا نقوم نصلي مع بعض ما شاء الله لا قوه إلا بالله ما شاء الله إن ابنك يشوف منك كده حاجة جميلة جدا حاجة جميلة جدا انكم دايما تتعاونوا على طاعة الله حاجة ممتازة جدا خامسا كيف تتعامل مع الله في بيتك انك في بيتك ده ما تظهرش فيه معصية ابنك ما يسمعكش بتكذب او بتغتابي الناس او بتقع في اعراضهم او بتأذي الناس جميل جدا ان ابنك في البيت يشوفك على طاعة لا الاجمل من كده ان ربنا يشوف يراك في هذا البيت ما شاء الله قسم بالله على خير لا تؤذي الناس وسلم الناس منك قال النبي صلى الله عليه وسلم ست خصال من فعلها كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة ست خصال لو عملتها ربنا سبحانه وتعالى يضمن لك الجنة من هذه الخصال الست رجل في بيته يا رب تكون منهم رجل في بيته لا يغتاب مسلما قاعد في البيت لا بيكذب ولا بيغتاب ولا بينم ولا الكلام ده كله رجل في بيته لا يغتاب مسلما ولا يجر إلى الناس سخطا ولا يغضب على الناس ولا نقمة ولا نقمة فإن مات كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة ما شاء الله في رواية سلم الناس منه وسلم من الناس جميل جدا رائع جدا ان انا اكون قاعد في بيتي سلم الناس من لساني وهو وانا سلمت منهم جميل جدا ان تكون دي علاقتنا داخل بيوتنا بعد ذلك جميل جدا انك تقعد مع اولادك وتعلموا امر من امور الدين وتذكرهم بالله ما شاء الله لا قوه الا بالله هات ابنك وعلمه الصلاه ازاي يصلي النبي قال كده علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر كيف تتعامل مع الله في بيتك ان البيت ده يكون واحد قرب من الله سبحانه وتعالى ان البيت ده يطلع الله عليه فيقال ان هذا البيت بيت من بيوت الجنة كيف تتعامل مع الله عز وجل في بيتك حاجة جميلة جدا ان مع طاعتك وعبادتك وتأديبك وتعليمك تبدأ تاخد بالك اكتر من اولادك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين ومن بينهم رجل كانت له أمة فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها جميل جدا ناخد من المعنى ده إنك تعلم أولادك إنك تأدب أولادك يا جماعة ما عدناش للأسف بنعلم أولادنا يا جماعة ما عدناش للأسف الأولاد ما عدوش بيجدوا الأدب داخل البيوت لأن الأب مشغول عنهم أصلا الأب مشغول عنهم أصلا كيف نتعامل مع الله في بيوتنا أمر من أهم الأمور ونختم به بإذن الله تبارك وتعالى لا بأس أبدا ان يكون في مداعبه للاولاد وهزار مع الزوجه ونضحك مع بعض شويه الحياه كلها ما تبقاش عباده عباده عباده تعليم تعليم تعليم ادب ادب ادب لا هزر معاهم اضحك معاهم زي ما كان حنظله بيعمل زي ما كان حنظله بيعمل والنبي يقول له ساعه وساعه ساعه تعلم فيها اولادك دين ربنا وساعه تضحك مع اولادك وتهزر مع اولادك يا احبابي كيف تتعاملون مع الله في بيوتكم الاجابه خلي بيتك جزء من الجنه خلي بيتك واحد قرب خلي بيتك واحد طاعة كده صدقني يبقى بيتك بيت أحياء بيت ناس اقتربوا من الله أكثر مش بيت والعياذ بالله أموات ولا بيتك أصبح من القبور ولكن بيت يشع منه النور في كل مكان أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبكم جميعا وأن يهدي أولادكم وأولاد المسلمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفء المطر الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر مع الله عند هزيم الرعد